أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله هذا ما خلق الحمد لله من ما خلق الحمد لله هذا ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله هذا ما أحصى كتابه الحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء الحمد لله من كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نفذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه صنف من الناس يتعامل مع الرسالة بطريقة لا ينبغي أن يعامل بها أو يتعامل بها مع الكتاب طبعا يعني الصنف ده من اليهود وما ان اليهود عايشين يعني ومش هيبطلوا فأمرنا أيضا ألا نفعل مثل ما فعل هؤلاء إيه اللي عمله هؤلاء هؤلاء تعاملوا مع التوراة تعامل صور عارفين اللي بيزين المسجد وما بيصليش فيه اللي بينظف المصحف وما بيقرأش فيه نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم يقول لك النبذ الاستخفاف استخفوا بالكتاب الكتاب دعم استخفوا بالتوراة فكانوا يجعلونه سفيان بن عيينة بيقول كانوا يجعلونه في ديباج ويكتبونه بالذهب والفضة يعني واحد حط المصحف في علبة حرير وحط وخلي مخلي الكتاب عبارة عن ذهب وفضة حاجة عظيمة بقى ثم هم لا يحلون حلاله ولا يحرمون حرامه بقى دين حلقات بقى دين صور بقى دين ان احنا نسمع كلام ونتظاهر باشياء بقى فولكلور احنا نيجي كده في المولد والناس تقعد ترقص بقى ايه اهم حاجه عندنا ان المصحف على التابلو في العربيه ولازم يكون موجود وشكله حلو وجاب مصحف مهندم كده ومجصع وعلبه شيك لطيفه نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله استخفوا به كتاب الله وراء ظهورهم يقول لك الحاجه اللي انت مش مركز معاها كانك حطيتها ورا ظهرك فهم تعاملوا مع الكتاب كده الكتاب بتاعهم ده هو دليل عندهم على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو دليل عندهم على صحة القرآن فالطبيعي ان هم لما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم او يأتيهم كتاب الله اللي هو القرآن كتاب الله المفروض ان هم يعملوا ايه يرجعوا لكتابهم هم اصلا بيتعاملوا مع كتابهم ازاي صور ان الدين بقى صور بقى حركات بقى اشكال بقى اهم حاجه السبحه ومحطوطه كده والناس رايحه جايه ايه السبحه يا عمي القران فيه حلال وحرام فيه احكام وشرائع فيه عقائد ومعاملات فيه اخلاق فيه قيم فيه ولاء وبراء فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر فيه جهاد وبذل الموضوع مش مش ان انا همسك السبحه وابقى شكلي حلو ولا هتحط في مكان يقول لك زخرفوا المساجد ثم لم يعمروها تعمير المساجد يعني بالطاعات ان اهم حاجه شكله اهم حاجه لما تدخل فيه يكون مسجد كبير وواسع لا مش ده أهم حاجة أهم حاجة إنك تصلي إنك تقف تصلي تسجد تركع تخضع تذل إنك لما يجي لك كتاب من عند الله أو لما تتعامل مع كتاب ربنا تفكر فيه تفكر هو إيه في ده أنا مخاطب بيه وإيه في ده في قدرتي واستطاعتي إنك لما تمر على آية من قصص الأنبياء هو ليه ربنا ذكر القصة دي طب ما في قصص كتير قوي في الحياة اشمعنى القصة دي اللي ربنا ذكرها بنو إسرائيل لما جاءهم القرآن هم أصلا كانوا بيتعاملوا مع التوراة كأنها إيه؟ كأنها صورة كأنها شكل حلو كده بركة حاجة كده يعني إيه يا عم ده إحنا أهل التوراة بركة هو الكتب ما نزلتش عشان تبقى بركة هي هي حقيقة كتب مباركة بس هي كتب ما نزلتش عشان تبقى بركة الكتب نزلت للعمل نبذ فريق الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم قال سفيان أي جعلوها بالديباج والحرير وكتبوها بالذهب والفضة ثم هم لم يحلوا حلالها ولم يحرموا حرامها اللي هو بتقابل واحدة متعارية ليل نهار قدام الناس بتسألها المذيعة ولا المذيع بيقول له هو ايه أهم حاجة عندك قال له المصحف المصحف والحياة كلها في الحرام بس أهم حاجة المصحف ما بيتفرقش شنطتي المصحف بجد والله طب حضرتك المصحف ده بينهى عن التبرج حضرتك المصحف ده بينهى عن أكل الحرام حضرتك حضرتك المصحف ده بيأمر بالعفة والحياء اللي هو اهم حاجة المصحف ان يبقى واحد في حياة كلها معاصي واهم حاجة إيه مائدة رمضان ولازم يتكتب عليها والخيمة كبيرة وواسعة اتفضل يا باشا يا عم يا عم هي مش صور مش بقول ان ان الانسان اللي بيعمل معصيه ما بيعملش طاعه كل الناس اصحاب المعاصي وكلنا نحتاج الى طاعات بس بقول ان احنا مش مهم قوي نهتم بالصور والمناظر قدام الناس ونترك الحلال والحرام في داخل انفسنا مش مهم نهتم بالظواهر قوي قدام الناس والناس هتقول علينا ايه ونعيش حياه اهم حاجه شكل ايه يا عم يعني والله اهم حاجه ما هو بينك وبين ربك هيترتب عليه شكلك ايه عند الله بنو اسرائيل لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم نبذ فريق الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا نبذ فريق الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون كانهم لا يعلمون العقوبه كانهم لا يعلمون الله كانهم لا يعلمون وهم يعلمون فيما نزل هذا الكتاب طيب. طيب. طيب لما هم ما عملوش كده عملوا ايه بقى التوراة كانت سيدنا كان زمن مين يا جماعه التوراة نزلت على سيدنا مين سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم عملوا هم ايه بقى بعد سيدنا موسى باكيال جه سيدنا داوود ومن وراء داوود ايه سليمان سيدنا سليمان ده ربنا سبحانه وتعالى ده كان قمه التمكين لمملكه بني اسرائيل يعني اعلى درجه من درجات التمكين عند بني اسرائيل كان في زمن مين سيدنا سليمان اكتر زمن في وقت الاستضعاف في بني اسرائيل كان عند سيدنا موسى واكتر زمن فجور في بني اسرائيل عند سيدنا عيسى سيدنا سليمان ده قمه التمكين تخيلوا سيدنا سليمان يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى سخر له ملك او اعطاه ملك لا ينبغي لاحد من بعد سيدنا سليمان كان الشياطين بتشتغل عنده بتبني مساجد تخيلوا كده الشياطين بتبني مساجد حاجه ما حصلتش قبل كده يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب محاريب محراب شيطان بيبني محراب عشان حد يصلي وجفان كالجو شيطان قاعد بيبني قدر كبير جدا بيبني اصعب يحطوا فيها طعام ناس تطبخ ويحطوا فيها طعام عشان الطيور اللي بتطير في السماء تيجي تاكل مش طب يعمل خير بيعمل صناعه معلومه ملك مش ممكن النمل بي سيدنا سليمان بيسمعه يتكلم يرد عليه الله سبحانه وتعالى سخر لسليمان ملك عظيم سيدنا سليمان سخر كل ده في طاعة ربنا كان في زمن سليمان منتشر السحر فسيدنا سليمان نهى الناس عن تع- عن تعلم السحر ولم السحر كانوا بيعملوا مدارس يعني في مدارس للعربي ومدارس للانجليزي ومدارس حساب في مدارس للتفريق بين رجل وزوجته وواحد قاعد بقى في الكتاب وعيال بتيجي تتعلم يلا مين اللي هيتعلم ويطلع الاول عشان يفرقون بين المرء وزوجه مدرسه اجيال بتتوارث الكفر سيدنا سليمان لم الليله دي كلها لا لا لا, لا مفيش الكلام ده وخد الكتب دي كلها وايه واخفاها ومنع ذلك من بلاءات الله سبحانه وتعالى عارفين الحديث في الحديث الصحيح ه- هخرج وجع دماغ. مش رجع مش هخرج خروج كده الحديث الصحيح ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله اراد ان يختبر ثلاثه اللي هم الاقرع والابرص والاعمى اختبرهم ازاي؟ واحد كان اقرع واحد كان ابرص واحد كان اعمى فربنا سبحانه وتعالى الناس ديت مبتلاه فربنا اراد انه يبتلي هؤلاء هو اصلا عنده مشكله فين كل واحد عنده حاجه مش محتاجها فبعث الله ملك تمثل لهم قال له انت عايز ايه قال له انا نفسي ان انا اكون عندي شعر ودايما اللي اقرع ع- او الانسان اللي فقد نعمه بيدور عليها فقال انا نفسي يكون عندي حاجه ع- انا عايز النعمه الناقصه عايز عايز شعر والاعمى قال نفسي اشوف فدعا ربه فاستجاب الله فبعث الله ملك تمثل في الهيئه التي كان عليها ملك جاء للراجل الاعمى اللي ابصر فقال له هو بقى الملك تمثل في صوره رجل اعمى وقال له أعطني من مال الله وراجل ربنا بعت له اموال قال له أنت طالب ايه قال له واحد قال له انا عايز جمال والتاني قال له عايز اغنام والتالت عايز بقر حديث طويل يعني فالراجل الملك ده تمثل ابتلاء له قال له اعطني قال له اطلع بره امشي قال له اذكر نعمه الله عليك مش انت كنت اعمى وربنا شفاك واعطاك النظر مش انت كنت فقير وربنا سبحانه وتعالى اعطاك فقال لقد ورثته كابر عن كابر قال له انت بتقول ايه ده انا هنا طول عمري بشوف ده انا اصلا متربي في الغنى انا كنت فقير مش فقير اطلع بره ده جاي تتطول عليا الشاهد في الموضوع أن الله سبحانه وتعالى يبتلي, يبتلي من شاء بما يشاء يعني أحيانا من إيدك بلاء أنت مش عارف بس هو ربنا أراد أنه يستخرج منك عبودية معينة إما عبودية شكر النعمة وإما عبودية التسخط إنك أنت يظهر أنت متسخط ولا تشكر نعمة الله يظهر أنت متكبر ولا متواضع بنو إسرائيل لما جالهم الكتاب اللي هو القرآن لما النبي عليه الصلاة والسلام كلمهم عن القرآن نبذوا توراة وراء ظهورهم ولم ينتبهوا إليها ولم يعملوا بها ثم اتبعوا أقوال إيه الأقوال دي بقى؟ اتبعوا أقوال هؤلاء الذين تكلموا على ملك سليمان سيدنا سليمان لما مات الشياطين فك عملوا ايه عملوا اشاعات قال لك ده سليمان ده كان ساحر سليمان ده ما كانش نبي ده سليمان ده كان بيحكم الناس كان بيحكم كل ده بالسحر شياطين بقى ما هم شياطين امال يقولوا ايه يعني والدليل ان هو كان ساحر الكتب بتاعت السحر كلها موجوده هنا في المكان ده الطبيعي ان اهل الدين في الموقف ده هيصدقوا سيدنا سليمان ومش هيصدقوا مين شياطين والشياطين فيهم انس في في اعلاميين شياطين اعلام شياطين انس بيتكلموا قالوا ده سليمان انت ما عرفتوش ده سليمان ما طلعش نبي ولا كل الملك ده اصلا كان ايه كان نبوه ده كان ايه ده كان سحر بنو اسرائيل كان عليهم في هذا الزمان ان هم يتبعوا كلام ربهم او يرجعوا الى التوراه الله سبحانه وتعالى التي نزلت على موسى لكنهم عملوا ايه اتبعوا الحواديت السيره بتاعت الحواديت بتاعت مين بتاعت الاساطير قعد يقول لك بقى ده يقول- هقول لك بقى انا القصه من اولها في ناس بتحب ال- بتخش دايما فين في الخزعبلات كده تحس ان هي عايزه تعيش في خزعبلات زبق احمر و... ويحكي لك قصص طويله كده مش عارف مين كان فين وعمل ايه ونط فين ونزل فين تحس ان هو هو حابب يعيش في الواقع هو حابب ده يعني هو حابب يعيش القصص اللي هي ايه اللي هي ما وراء الطبيعه عايز يعيش ال... ال... الواقع اللي مش موجود هؤلاء بنو اسرائيل تركوا الحق وتركوا تعلم الحق إلى تعلم ما تتلو الشياطين على ملك سليمان فمدى الله سليمان في القرآن قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لو في حد كافر في الليلة ديت هيبقى مين؟ هيبقى الشياطين بسيدنا سليمان قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بدأت الشياطين تعلم ايه؟ سحر مرة تاني وبدأ الكفر يورث مرة تانية واتبعوا اتبع بنو إسرائيل ما قالته الشياطين على الملكين ببابل هاروت وماروت الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتلي أهل العراق بملكين اسمهم ايه؟ هاروت وماروت. بابل ديت في العراق حض- حضارة بابل حضارة معروفة أراد الله أن يبتلي أهل العراق بإيه؟ بهذين الملكين اللي كانوا يحذروا الناس من السحر وبدل ما بنو إسرائيل تتبع كلام هؤلاء اتبعت كلام الشياطين على مين؟ على الملكين ببابل هاروت وماروت مع أن هاروت وماروت كانوا أوضح كان هو بيعلم حد او بيكلم حد عدل يقول له ايه يقول له انما نحن فتنه فلا تكفر بنو اسرائيل بدل ما يتعلموا دين اقبلوا على تعلم الشعوذه بدل ما يتعلموا كلام ربهم اقبلوا على تعلم الخزعبلات تخيلوا يا جماعه ان واحد بيدي واحد درس درس قال له تعالى معلمك درس قال له ايه هناخد النهارده درس ايه نحو صرف حساب انجليزي فيزياء درس اداره درس هناخد درس قال لك احنا هناخد درس ازاي توقع بين راجل ومراته ايه ده؟ ايه العلم الوحش ده؟ هو ده علم سيء ده علم ينبغي ان يندسك مش في اي خير اصلا اللي هو النبي اصلا كان يقول اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع في علم ينفع وعلم لا هو ده العلم لا ينفع ده علم حرام السحر علم حرام علم علم الناس بتتوارثه طلاسم و... وكلمات بتتقال والشياطين تيجي ولما تيجي لها ترتيب ولها طقوس معينه علم له براهينه وادلته وحقائقه والله سبحانه وتعالى اراده بلاء للبشر قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله يعني اوعى حد يتخيل إن السحر ممكن يضر أحد إلا بإذن الله أو أن هناك ما يضر ولا ينفع إلا بإذن في العقيدة يقول لك أنك تتعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلى الله انك لو تعلم ان احد يملك لك ضر او نفع هتعبده في حد يملك لك ده حد ممكن يملك لك رزق حد ممكن يملك لك امن يعني لو اهل لو اهل الارض كلهم قرروا ان هم يقتلوك يعتقلوك يفرموك يعرفوا يعملوا ده إلا بإذن الله لو قرروا إن هم يطلعوك تبقى أحسن واحد في الدنيا يعرفوا يعملوا ده إلا بإذن الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك الأمر اتكتب من زمان اتكتب والحب لنشف يعني مش مكتوب مثلا بالقلم الجاف وممكن نمسحه وفعت الأقلام وجفت الصحف اتكتب ونشف خلص وهم ضارين به من أحد إلا بإذن الله قال وتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم كل ده إيه يتعلمون قال الله سبحانه وتعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق هذا العلم الذي يتعلمونه وهذا الكلام الذي تدعيه بني بنو إسرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم والذي ادعته على سليمان والذي تدعيه على الملكين ببابل هاروت وماروت كل ذلك لا خلاق أو لا مكسب له في الآخرة كل ذلك فساد تيجي تكلمه يقول له يا ابني يا ابني يقول لك أصل العلم بيقول يا عم علم ايه يا عم لو أنت هتتكلم في العلم اتعلم الحق الأول يعني منطلق في علم الضلال ومتخيل ان هو هو بني اسرائيل بيعملوا كده يقول لك سليمان يا عم سليمان ده كان بعد التوراه بمئات السنين هو انت مش قالوا التوراه ما ترجعوا الى كتابكم يعني اخفوا الكتاب وبدلوا الكتاب وحذفوا الكتاب ثم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا هو لازم يبقى في بديل هنجيب بقى نعمل ايه في البديل ده نجيب الخزعبلات نجيب القصص والحكايات نجيب بقى الاساطير بتاعه الخرافات ونقعد بقى ايه نجيبها و... والدين موجود ده دين اهو ولا مش دين ده يا عم هو هو الدين كده فنهى الله سبحانه وتعالى اهل الاسلام ان يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء بل عتب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء وذم الله سبحانه وتعالى هؤلاء قال الله سبحانه وتعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون بئس ما فعل الإنسان في نفسه بئس أن يظلم الإنسان نفسه بأن يتبع أن يترك كلام الحق إلى كلام الشياطين أن يترك وحي الله سبحانه وتعالى إلى وحي الشياطين أن يترك يقين الله سبحانه وتعالى إلى ظنون الشياطين أن يترك أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى إلى أن يتسلط عليه الشياطين أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فحصل إيه حصل إيه فزادوهم رهقا إن الجن اشتغلوا قالوا تعالى بقى أنت مش جاي هنا تعالى فزادوهم رهقا يقول له هات لي مش عارف ايه منين بتاعت شعرك ايه حطها فين يا عم الحاجات دي بتيجي منين اصلا يغلبك بقى يشتغلك ما هو انت فاضي لكن من أقوى الله سبحانه وتعالى نجاه الله من تعلم عشان كده مهم جدا يا جماعة لو هناخد هناخد عبرة في هذا في هذه الآية رقم واحد أننا لا نتعامل مع القرآن بنفس الطريقة التي تعاملت بها بنو إسرائيل مع التوراة إن إحنا بلاش نشتغل في المظاهر أوي خلينا نركز في الحلال والحرام خلينا نركز في كلام الله ماذا يريد الله منا خلينا نحاول نفهم الآية ونطبقها على قدنا محدش قال لك انك تروح تغير بالآية الحياة انا بقول لك الآية دي انت وانا مخاطبين بيها بايه نفكر فيها ازاي النقطة الثانية ان الدين علم وان الباطل علم وان الوقت لا يتسع للجميع فعليك ان تختار هتتعلم ايه عليك ان تفكر فيما تتعلم الوحي علم يحتاج منا إلى مجهود والباطل أيضا علم يحتاج من أهله إلى مجهود فانظر ما الذي تتعلم كل قولي هذا أستغفر